باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كثيرون بدأوا حياتهم الروحية بحرارة قوية وبصلة عميقة بالله ولكنهم بمضي الوقت فقدوا هذه الحرارة وفقدوا هذه الصلة وأصبحوا يشتهون يوما من أيام الأمس فلا يجدونه فما السبب هؤلاء لم تصبح حياتهم نموا وسيرا نحو الكمال وانما هم يشتهون الماضي فلا يجدونه يشتهون ان يرجعوا الى الوراء الى الايام الحلوه التي كانت في القديم ولا يجدونها ايه السبب في الحاجات دي كلها لماذا يحدث ان بعض الناس يبدأون بالروح ويكملون بالجسد ولماذا يحدث ان الناس يتعرفون الى الله ويلتقون به ثم يفقدون الله في الطريق يفقدون الله في الطريق ولماذا لا تستمر الحرارة ولماذا لا تستمر الروحانية ولماذا لا تستمر الصلة الإلهية ما السبب في كل هذا مشكلة بتحدث لكثيرين مشكلة بتحدث لكثيرين وعايزين نشوف أسبابها ونشوف إيه علاجها أخطر ما قيل عن أمثال هؤلاء الناس ما ما ورد في رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين في الإصحاح السادس كلام صعب وتلاقي كتير منكم حافظين بيقول لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السمائية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة وبعدين في الإصحاح العاشر برضو يتكلم عن حاجات زي دي تاني فايه السبب؟ ليه الناس يذوقوا الموهبة السمائية ويذوقوا كلمة الله الصالحة ويستنيروا وبعدين يرجعوا إلى الوراء ليه الإنسان بعد ما يخرج من سادوم يبص لها تاني ايه السبب في أسباب كثيرة تختلف من واحد لواحد لكن هحاول على قدر الإمكان إن أقول لكم بعض الأسباب الإنسان الحديث العهد بالتوبة له صفات روحية جميلة ساعات ما بيقدرش يحتفظ بها على طول الإنسان القريب العهد بالتوبة هو انسان منسحق القلب من الداخل له صوره العشار لا يجرؤ ان يدخل الى الداخل الى داخل الكنيسه يقف من بعيد لا يجرؤ ان يرفع نظره الى فوق يقرع صدره ويقول ارحمني يا رب فإني خاطئ ده لسه في فترة التوبة بهذا القلب المنسحق اللي مش قادر يرفع نظره لفوق ولا قادر يخش جوه جايز بعدين بعد ما يمشي مع ربنا ويصوم يومين في الأسبوع ويعشر جميع أمواله ولا يصير من الظالمين الخاطفين الزناه ربما يرتفع قلبه فيفقد انسحاقه واذا فقد انسحاقه فقد روحياته الانسان القريب العهد بالتوبه بيقول له لست مستحقا ان ادعى لك ابنا اجعلني كاحد اجرائك لكن بعد ما بيقعد في بيت ربنا مدة طويلة ويخدمه ساعات بيرتفع قلبه ويقول له ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقط لم تعطني جديا لأفرح مع أصدقائي ابتدى القلب يتغير فين الانسحاق بتاع زمان فين عبارة أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا فين اللي واقف من بعيد ومش قادر يرفع نظره الى فوق ومش قادر يخش لجوه فين القلب اللي بينسكب امام ربنا ويبلل قدميه بالدموع ويمسح قدميه بشعر راسه ويسكب عليه الطيب فين الدموع بتاعت زمان فين الانسحاق بتاع زمان فين التواضع بتاع زمان كله ضاع وابتدى الانسان ينسى خطيته ابتدى الانسان ينسى خطيته ابتدى ينسى خرنوب الخنازير وابتدى ينسى الفساد القديم واصبح بارا في عيني نفسه بعد التوبه بشويه عشان كده لما بيفقد الانسحاق وبيفقد الدموع وبيفقد الاتضاع وبيفقد التوبه وبيرى نفسه بار وماشي كويس بيضيع في السكة لأنه فقد انسحاقه القديم قليل من الناس اللي كانوا زي داوود بيقول خطيتي أمامي في كل حين قليل من الناس اللي شعور الانسحاق صاحبهم طول الطريق قليل من الناس الذين تابوا وتخلصوا من الخطية واستمروا في انسحاق القلب أكثر حاجة بتضيع الإنسان وترجعه لأخطاء الماضي فقدان الانسحاق وفقدان الشعور بعدم الاستحقاق فقدان الدموع فقدان الاتضاع فقدان الشعور بالاحتياج الى التوبه دي حاجه بتضيع الانسان عشان كده الكنيسه الكنيسه المقدسه اللي عارفه بقيمه الانسحاق في حياه الانسان بتجيب لنا مثل المرأة التي بللت قدمي المسيح بدموعها فصل الإنجيل بتاعها بتحطه في صلاة الهجعة الثانية من نصف الليل وبتقول معاه القطعة الآتية اعطني يا ربي أنابيع دموع كثيرة كما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين اعتقتاني من طريق الضلالة وأقدم لك طيبا فائقا أعطيني يا ربي يا نبي دموع كثيرة زي ما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة نحن نفطر روحيا ونبرد روحيا وربما نرجع إلى خطايانا القديمة إن فقدنا الانتحار وفقدنا الاتضاع وضاعت فترة التوبة ضاعت التوبة وهي لسه سخنة لسه دلوقتي الإنسان مضيح كله أمامه فخجلان وتعبان لكن بعد ما نسي ماضيه وبعد ما دخل في حياة الكنيسة ضاعت الحكاية أفتكر زمان كقصة من القصص أقولها لكم مرة من المرات جاني شاب من الشبان الظاهر أبى اعترافه كان مشغول في العالم فقال له روح عند أبونا انطونيوس في الدير وأنا كان عندي في الدير وقت فاضي كتير فقعد معايا يعترف بخطاياه وكان يائسا ويظن انه لا رجاء تصوروا انسان شاعر بخطاياه ويظن انه لا رجاء ان ما فيش مغفره وانه عمل خطايا ما يستحقش عليها غفران لدرجة ان انا تأثرت جدا من كلامه انا فاكر المنظر بالظبط كنا قاعدين على الرمل بره قليتي في الجنينة و وقاعد اتكلم معاه وتاثرت جدا من كلامه ومن فقدانه للرجاء ومن شعوره بثقل الخطيه لدرجه ان انا قلت له طبعا اذنك حاجه بسيطه ودخلت جوه القلايه لكي ابكي مش قادر انا مش قادر ابكي قصاده لكن متاثر خالص وبعدين رجعت تاني وتظاهرت بالشجاعه ورباطه الجأش وقعدت استمع بقيه اعترافاته وأديله في الرجاء وفي الأمل وفي مغفرة ربنا للخطايا وبعدين بعديها بأسبوع جاني هذا الشخص كان تاب ودخل في الخدمة وادوله وظائف رئيسية وبعدين قلت له ايه يا حبيبي ده ايه اللي دخلك في الحاجات دي ده انت تضيع روحك ما دام الخطية لم تأخذ نصيبها من الانسحاق ممكن تضيع وترجع تاني روح اترك كل الصفوف الأولى واترك كل هذه الخدمات واشعر بخطيتك لأن خطيتك ثقيلة يبقى الأسبوع اللي فات كنت قاعدة أديله رجاء وأقول له مراحم ربنا كبيرة دلوقتي قاعدة أقول له خطيتك تقيلة وصعبة وارجع لانسحاقك كان هذا الانسان قعد مع مجموعه من الناس يحدثونه عن الفرح الالهي وعن الجلوس في السماويات وبالحديث عن الفرح الالهي ضيعوا هذا الشاب طبعا الكلام اللي انا بقوله له على الانتحاق ما كانش كلام مشوق للنفس لكن الكلام بتاع الفرح الالهي كلام مشوق اكتر فمشي وراء الفرح وضاع وضاع بعديها بمدة قابلت الناس اللي كلموه على الفرح قلت لهم يا جماعة كنتوا تسيبوهولي وأنا بكلمه على الانسحاق قالوا لي وده ينفع ده مش نافع ده من يومه مش نافع من يومه مش نافع كان كويس وعالي العال اللي بيضيع الإنسان أن خطيته لا تأخذ نصيبا من الانسحاق وخصوصا مع اباء الاعتراف الطيبين اللي يقول له عملت وعملت وعملت يقول له طيب يا حبيبي اتناول بكره يقول له تناول قال له طب واللي عملته ده آه راح وفي مجال الحديث عن طيبة الله ورحمة الله وحنان الله ومغفرة الله ننسى الانسحاق وننسى الاقتضاع وننسى الدموع وننسى التوبة الصادقة وننسى العقوبات اللازمة ونقفز بسرعة إلى حياة الفرح ويضيع الإنسان وهذا الأمر يحدث عند كثيرين من الذين ينتقلون مباشرة من حياة الخطية إلى حياة الخدمة ينتقلون من حياة الخطية إلى حياة الخدمة مباشرة فما فيش فترة للانسحاق وما فيش فترة للاتضاع نصيحتي لأمثال هؤلاء أن يرجعوا بذاكرتهم إلى الوراء ويبكتوا مريم على زناها وإسرائيل على انهزامه ويبكتوا عاخان على سرقته ويبكتوا شمشون على غروره ويرجعوا مرة أخرى ويقول الواحد فيهم لست مستحقا أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجرائك الكنيسة كانت مشتعلة زمان أيام ما كان بعض الخطاه في خورة التائبين في خورة الراكعين في خورة الباكين ناس يقفوا بره الكنيسة يتضرعون إلى الداخلين والخارجين أن يصلوا من أجلهم ناس ممنوعين من التناول مدة طويلة كانت الكنيسة عنيفة وقوية وكان الناس محفوظين لأنهم شاعرين بأن الخطية خاطئة جداً لكن الناس حاليا يخطئون ولا يش... ولا يشعرون بفداحة الخطية. دي ناحية من النواحي. الناحية الثانية اللي بتضيع الإنسان روتينية العبادة. يدخل في الدين ويتحول الدين الى روتين وتصبح حياته الروحيه حياه روتينيه الروتين فيه ما فيه من صلوات وفيه ما فيه من قراءات وفيه من ما فيه من دراسات ومن دخول الكنيسه واجتماعات وفي هذا الروتين تفقد العباده روحياتها ويصبح الانسان في حياه عباده روتينيه يصلي بلا روح ويقرا بلا روح ويصوم بلا روح ويدخل الكنيسه بلا روح ويقرا الكتاب المقدس بلا روح ويستمع الى الانجيل والى العظه بلا روح بل يتناول ايضا بلا روح ويحيا الانسان في روتينيه يقرا الكتاب المقدس ولكن ليس كما كان من قبل يقرا ثم بعد ذلك تتحول القراءه الى علم والى فكر والى معلومات دينيه وجايز يقرا لكي يعظ بما يقراه أو يلقي درس في مدارس الأحد أو يرشد أي إنسان ويقرأ وياخد معلومات ويتحول الدين إلى فكر وإلى معرفة وليس إلى روح ويصبح الإنسان خزانة من معلومات بلا روح بلا روح وتتحول قراءة الكتاب إلى دراسة وتتحول العظات التي يسمعها إلى معرفة وتتحول الصلوات إلى واجب ويتحول الصوم إلى كبرياء وتغذية للمجد الباطن زي إنسان عايز بعد ما يصوم للساعة السادسة يصوم للساعة التاسعة وبعدين يصوم للغروب وبعدين يطوى أيام وبعدين يبطل الأكل الفلاني ويبطل الأكل الفلاني وكل هذا بلا روح وقد يتحول الصوم إلى نوع من ال- المسابقات الروحية عارفين يعني ايه المسابقات الروحية أو التنافس الروحي تصميم الروحيات اللي في الحياة ضاعت تحولت الحياة إلى إلى روتين تحول الإنسان إلى مكنة بتمشي بلا فكر لكن بتتحرك وبتشتغل وبتجيب نتائج لكن بلا فكر بلا عقل بلا روح حياة روتينية خالية من الروح وبعدين يمسك النوتة الروحية قريت في الكتاب المقدس قريت في سير القديسين رحت الكنيسة و... ويكمل الجدول بتاعه ومفيش روح مفيش نتيجة روتين بينما زمان دلوقتي بيفتخر انه بيقرا اصحاحين في اليوم اصحاح في العهد القديم واصحاح في العهد الجديد وبيقرا في كتب القديسين وبيقرا في اقوال الاباء وبيقرا في كذا وكذا وكذا وعنده مكتبه ضخمه في البيت فيها الكتب الفلانيه كذا وكذا وكذا وقرا الكتاب الفلاني وقرا للكتاب الفلاني ويناقش في الموضوع ده قال فيه كيرلس قال فيه كيرلس عمود الدين وقال فيه باسيليوس الكبير وقال فيه اغسطينوس وبلا روح زمان ما كانش بيقرا كتير كان كفايه سطرين يقراهم في الكتاب يلاقي قلبه اشتعل من الداخل كفايه يقرا كلمه أو يقرأ آية يلاقي الآية تحولت في قلبه إلى تأملات وإلى روحيات وإلى كنز كبير من العلاقة بالله يلاقي الآية نقلته من الأرض إلى السماء ويلاقي الآية حولته إلى عالم آخر وسبح في الالهيات والسماويات ووجد اعماقا اعماقا اعماقا لهذه الايه ومش قادر يسيبها ويمكن يركع ويصلي ويقول له اشكرك يا رب على التعزيه الكبيره اللي اديتهاني من هذه الايه دلوقتي بيقرا كتير كتير كتير ولا شيء روتي روتينية الحياة الروحية التي بلا تأثر بلا حرارة بلا تأمل بلا صلة عنده وسائط روحية كتير ولكن بلا روح وعنده ممارسات دينية كتير بلا الله نفسه بدون الله نفسه ويتحول الانسان الى شبح يتمشى في الكنيسه لا يتاثر بها ولا يؤثر فيها ووسط هذا الروتين ايضا يفقد الدموع يفقد الانسحاق ويفقد التوبه وهذا الروتين اللي في العباده بيغطي على كل شعور بالندم يشعر بالندم ليه ما بيقرا في الكتاب وبيحضر الكنيسه وبيعترف وبيتناول وبيصوم وبيصلي يبكت نفسه على ايه مفيش حاجة عايزة تبكيت واحيانا تتحول حياة الانسان الى اصنام سقطية لا تزيد عن هذا ويدور على الصلة بينه وبين ربنا مفيش أين الله الذي كنت أمسك به في الصلاة وأثبت فيه ويثبت فيه وأقول له لا أتركك حتى تباركني أين الله الذي كنت أكلمه فما لأذن وأشعر بوجوده وأشعر به أمامي وأشعر به في في داخلي وأشعر بحرارة اللقاء معه وأشكر وأشعر بصدق الحب بيني وبينه وأشعر بالعشرة وبالعلاقة مفيش فيه روتين فيه طاقة فيه معلومات فيه معرفة فيه خدمة متى يستيقظ الإنسان إلى ذاته ويشعر بحقيقة حياته وينبغي أن يرجع إلى أول الطريق واحيانا يجي يرجع لاول الطريق مش عارف ما مفيش خطيه يبكي عليها مفيش خطيه يبكي عليها مفيش سقطه ظاهره تاثر فيه مفيش هزه بتهزه لكن في حياه رتيبه وروتينيه ماشيه مفيش حاجه مفيش تاثير احيانا يكون السبب غير هذا غير فقدان الانسحاق وغير الروتينيه في الحياه احيانا يكون السبب اللي مضيع الانسان المشغوليه الدينيه المشغوليه الدينيه قعدت مرة مع واحد وقلت له زي حالك قال لي الخدمة دفاتر التحضير النادي اجتماع الشبان اجتماع الخدام المناهج النشاط الصيفي الوعظ في الكنيسة قلت له انت حياتك قال لي آسف مش لاقي وقت مش لاقي وقت وهينفعك ايه يا حبيبي كل الكلام اللي قلته ده هينفعك بايه تضيع روحك ازاي ووسط المشغولية ينسى الإنسان نفسه ثم بعد حين يبحث عن نفسه فلا يجدها يا ناس دخلوا الكنيسة بحرارة والكنيسة ملتهم مشغوليات ففقدوا حرارتهم وأصبحوا شعلة من نشاط ولكن بلا حرارة شعلة من إنتاج بلا روح صاروا أشخاصا يتحركون في كل مكان في كل ميدان في الداخل في الخارج للامام للخلف بلا روح وحياتهم ضائعه وعندما يخلو الانسان الى نفسه لا يجد ذاته دول افضل الناس اللي مشغولين بحياه روحيه في ناس العالم جرفهم مشغولين بالبيت وبالاولاد مشغولين بالعيله بالعلاقات الاجتماعيه مشغولين بالدراسات بالشهادات بالبعثات مشغولين بالحياة العملية وكسب لقمة العيش والعمل الإضافي وتكوين الحياة المادية للإنسان ويهتم بمستقبله ويهتم بإراده طب وفين حياتك الروحية ما مش لاقي ليه وقت مشغوليات دائمة تضيع الإنسان فكركم لما الإنسان يتوب الشيطان يعني يقول له بلاش تتوب ما فيش مانع انك تتوب واروح الكنيسة ما فيش مانع تروح الكنيسة واخدم ما فيش مانع انك تخدم واقرا في الكتاب ما فيش مانع انك تقرا في الكتاب ومع كل ده يضيعه الشيطان برضه يقول له روح الكنيسة واخدم وانشغل واقرا في الكتاب وانا هضيعك برضه وانت جوه الكنيسة وياما خدام ضاعوا ده ديماس كان عمودا من أعمدة الخدمة وكان مساعدا لبولس الرسول وكان مشغول بخدمات كثيرة وبولس كان يمتدحه وأحيانا كان يذكر اسمه قبل خدام كبار زي أرسترخس وزي غيره وجه في وقت قلبي ما تركني لأنه أحب العالم الحاضر وكان خادم كبير نيقولاوس كان واحدا من الشمامسة السبعة اللي قيل عنهم اختاروا أنتم أيها الرجال الأخوة سبعة رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة كان مملوء من الروح القدس والحكمة ودخل في الخدمة وبعدين وبعدين نسمع عن بدعة النيقولاويين ونسمع ان نيقولاوس هلك ويتكلم عليه سفر الرؤية ويقول احترسوا من نيقولاوس جرالك ايه ده انت كنت مملوء من الروح القدس والحكمة يا ناس ضاعوا ليس خارج الكنيسة إنما وهم جوه الكنيسة زي الابن الضال الكبير اللي بكت أبوه وقال له ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقط لم أتجاوز وصيتك واحد بيخدم سنين هذا عددها وقط لم يتجاوز وصيته وضاع وهلك وعكن على البيت ومشيئته كانت ضد مشيئة الآب وكلم الآب بكلام وحش واتهموا بالبخل واتهموا بالتقدير بالتقدير واتهموا بعدم التقدير واتهموا بحاجات كتيرة خالص وضاع وهو بيخدم سنين هذا عددها وقط لم يتجاوز وصيته في ناس مشغولين عن نفسهم وجايز مشغولين بالخدمه ولكن ناسيين نفسهم منين ما يقعدوا يقعدوا مع الناس لكن عمرهم ما يقعدوا مع الله ولا يقعدوا مع نفسهم دوامة وتتحول الخدمة إلى دوامة طويلة تبتلع الكل ويخلو الإنسان إلى نفسه يجد عيوبا كثيرة قد دخلت إلى نفسه أحس أو لم يحس جايز من ضمن الاسباب اللي بتضيع هذا الانسان التبريرات الكثيره وهذا هو شرك الاذكياء في الضياع الروحي شرك الاذكياء يعني ايه شرك الاذكياء في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا إيه الفخ جايز يكون الفخ التبريرات إزاي الشخص الغلبان اللي عقله على قده ومعلوماته على قده وليس واسع المعرفة ولا عميق الذكاء يقولوا له دي غلط يقول اه غلط صحيح الشخص الذكي غلط ليه؟ أجيب لك آية وأجيب لك آية تانية وأجيب لك قول من أقوال الآباء وأرد لك على النقطة دي وأبررها لك وأطلعها لك مضبوطة وكل غلطة نجيب لها آية وكل غلطة نجيب لها أقوال وكل غلطة نجيب لها تفسير وكل غلطة نجيب لها تبرير وكل غلطة نقدر نجيب لها مداخل ومخارج ونصورها بصورة أخرى وضاع الإنسان وإذا بخطايا الإنسان تلبس ملابس الحملان القسوة نسميها حزم القسوة نسميها ايه؟ حزم العنف نسميه رجولة وقوة شخصية الغضب نتكلم عن غضب القديسين وعن غضب المسيح والمسيح اللي مسك كرباج والمسيح اللي ضرب الناس وموسى النبي اكثر الناس حلما لما ضرب اللحين في الارض وكسرهم هات اي خطيه اجيب لك ليها ايات فيها ايه؟ فيها ايه؟ وبعدين ترك الانسان لنفسه ممكن نجيب لها حاجات انسان بيضحي بذاته من اجل الاخرين بيفني نفسه بيفدي الاخرين بذاته لا يوجد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه عن احبائه وضع نفسي عن احبائي الله ايه الحكايه تبريرات وذكاء وتفسير لكل حاجه مساكين هؤلاء الاذكياء الذين يستغلون الذكاء في تبرير تصرفاتهم وحكماء هم الودعاء الذين يبكتون انفسهم ويقبلون التبكيت من الاخرين اكبر حاجه تضيع الانسان غير التبريرات الذات الذات عندما تكبر في عيني نفسها وترفض ان تعترف بخطا وتبرر كل خطا ولا تقبل نصيحه من احد يبقى ضاع الانسان ويا ناس في الكنيسه دخلوا وضاعوا بهذا الشكل يعني انسان يخش في الكنيسه وذكي يلاقي انه بيخدم اكتر من غيره يلاقي ان دروسه اقوى من غيره يلاقي نتيجة تحضيراته القوية ادوله مسؤوليات اكتر يبص يلاقي نفسه بقى امين لفرع بقى امين اكبر من كده بقى ماسك مسؤوليات بقى ماسك عظات بقى ماسك خدمات بقى ماسك مؤتمرات ويلاقي نفسه بص لقى في الصفوف الاولى وجايز وراء هذا النشاط وهذا الذكاء وهذه المعرفة قلب لا يسير بنفس المستوى مع العقل مع المواهب مع الإمكانيات مع الكفاءات مع الحاجات التانية دي كلها ويضيع الإنسان في الكنيسة وهو كفر حاجات عجيبة جدا ما أصعب عبارة داوود عندما قال كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب وهو يرثي شاول ويوناتان واحد فيهم كان كويس والثاني كان وحش كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب واحيانا يكون تعب الانسان الذي يضيعه ذاته يدخل الانسان الى الكنيسه باكيا ثم يجد ذاته ويقعد يبني في ذاته داخل الكنيسه وبعدين يدور على ذاته فلا يجدها لان من وجد نفسه يضيعها ومن اضاع نفسه من اجل يجدها واحيانا تصبح الخدمه بناء للذات ويصبح النشاط بناء للذات وتصبح الكفاءات والمهارات بناء للذات ويضيع الإنسان يضيع الإنسان وهو جوه الخدمة على رأي واحد قال إيه قال إن يوسف الصديق لم يسقط وهو في في أرض الغربة في مصر ولم يسقط وهو في بيت فوتيفار وآدم سقط وهو في الفردوس واحد يسقط وهو في الفردوس ممكن ممكن يسقط وهو في الفردوس الإنسان لازم ياخد باله من نفسه يشوف هو رايح فين كل شوية والتانية افحص ذاتك أنا كنت فين ووصلت لحد فين وإيه اللي مضيعني